أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله نعود فنضع عودنا على بدئنا وكنا في شرح مدارج السالكين وصلنا إلى منزلة العزم وذكرنا في منزلة العزم أن العزم على ثلاث درجات الدرجة الأولى إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة واستدامة نور الأنس بحفظ الحرمة والإجابة لإماتة داعي الهوى بالعزم على الإخلاص وانتهينا من هذه الدرجة ودخلنا في الدرجة الثانية الدرجة الثانية استنارة ضياء العزم بشحذ العزم استنارة ضياء الطريق بشحذ العزم واستجماع قوى الاستقامة بصدق العزم والاستغراق في العمل الدؤوب بتقوية إخلاص العزم وقفنا ما في آخر لقاء عند استنارة ضياء الطريق استنارة ضياء الطريق بشحذ العزم استنارة أي طلب نور طلب نور الطريق الطريق الذي نسير فيه لابد له من نور نمشي به قال سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي به في الناس فنحن بحاجة إلى نور نمشي به في الناس ذكرنا من أين يتحصل النور أولا الشريعة اتباع الشريعة ونحن في درس الظهر نتكلم عن خريطة الإسلام خريطة الإسلام التي هي شرائع الإسلام الشرائع التي شرعت نس- نشرح الحديث الثاني عشر من الأربعين الربانية وفيه قول النبي قول رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني بعمل إلى فدلني على عمل أتشبث به شرائع الإسلام آه، كثيرة وقال ربنا جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون استنارة ضياء الطريق طلب نور للطريق تمشي عليه أول شيء الشريعة قال سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه على نور من ربه ثانيا القرآن نور القرآن نور قال سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والنور الذي أنزلنا وقال سبحانه وتعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا آه، أيضا الولاية نور الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والهداية نور أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس والعمل الصالح نور نور قال سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم والتقوى مع اتباع النبي نور قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا إيه تمشون به تمشون به ومعرفة الله نور الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وقد ذكرنا من آه، فتوحات رمضان في هذه السنة في هذه الآية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح عارفين مثل نوره يعني مثل نوره في قلب عبده المؤمن مثل نوره في إيه؟ في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله جل جلاله فصل هذا النور في هذا المثل للنور في قلب عبده المؤمن هذا التفصيل الطويل ليه حكمة الله مثل نوره ها كمشكاة فيها مصباح المش... المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اهدنا لنورك يا رب التفصيل ده ايه الحكمة قلنا لكي ينشغل العبد بمثل نور الله في قلبه عن التفكر في نور الله لأن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله عشان انت مش هتقدر توصل لقضية نور الله ده المثل ده مثل نور الله فين في قلب المؤمن فالتفصيل ده عشان انت تقعد تدور في قلبك النور ده بالشكل ده بالتفاصيل دي موجودة في قلبك قادر تتصورها في قلبك ولا مفقودة في قلبك يشغلك هذا قيل رأيت ربك قال نور ها أنا أرى أنا أرى صلي عليه صلى الله عليه وسلم أيضا الاجتباء نور الاجتباء يا جماعة ملوش أسباب يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ويهدي إليه إيه؟ فجعل للهداية سبب الإنابة ولم يجعل للاجتباء سبب يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فالاجتباء اختيار انتقاء بدون أسباب من يشاء نور قال سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور السنن الكونية معرفتها نور للطريق قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وإيه وذكرهم بأيام الله وقال سبحانه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور أيضا الصديقية نور الصديقية منزلة ومرتبة ومك ومكانة ومقام قال سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند, عند, عند ربهم لهم أجرهم ونورهم العلم نور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا أخيرا اليقين نور كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لترون كانت هذه هي الأسباب تحصيل النور التي انتهينا منها استنارة ضياء الطريق تجيب ضياء الطريق النور ازاي بشحذ العزم انتقلنا الى كيف نشحذ العزم برضو ده كله مراجعة للدرس اللي فات فذكرنا ان هناك سبعة اسباب لشحذ العزم ذكرنا منها في اللقاء الماضي خمسة الخمسة التي ذكرت التشمير وحث السير للحاق بركب الصالحين التشمير وحث السير أيها الإخوة النفس فيها بطء النفس البشرية هي كده في أصل خلقتها فيها بطء في الطاعات وسرعة في الشهوات إنسان يريد أن يسارع في الشهوات وهو بطيء دائما في الطاعات والهدايات فلذلك تحتاج أن تشحذ تسن العزم بالتسمير وحث السير للحاق بركب الصالحين انك انت كان احد السلف يقوم الليل ثم يبكي عند الفجر ويقول سبق العابدون وقطع بي ولهفاه سبق العابدون وقطع بي لما تسمع عن صح عن صحابي اللي قلنا عنه سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه لما واقف يصلي وضرب بالسهم الأول والسهم الثاني والسهم الثالث وهو واقف تقول أنا هروح فين للناس دي فتشد حيلك وتشحذ عزمك عشان تدركهم زي أبو مسلم الخراساني اللي كان بيضرب رجله بالصوت ويقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا عشان تبقى رجل تشحذ عزمك وتحث السير تكثر من قيام الليل تكثر من ذكر الله تكثر من تلاوة القرآن تتعلم العلم وتجتهد فيه اثنين وحشة التفرد تشحذ عزم الهمة للأنس بالله لما الإنسان يلاقي نفسه لوحده وكثير من الناس برضو من الآيات اللي توقفنا معها في رمضان قول الله عز وجل وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن كثيرا من الناس لفاسقون ناس الفسق كتير والضلال كثير و فلما تلاقي نفسك لوحدك كنا بنتكلم في درس العصر عن الكبر وقلنا ايه ان احيانا ال- اللي بيدفع للكبر انك تشوف اللي حواليك ده فاسق وده فاجر وده عاصي وحتى ال- انت ش- انك تشوف من حواليك كده ان الملتزم ده كذاب وده منافق وده جاهل وده آه ما بيصليش الفجر وده آه ما ما بيشتغلش وده لما تشوف الناس كده ده يدفعك للكبر بيدفع الانسان الى انه يشوف نفسه يرى نفسه فيدفعه العجب والغرور الى الكبر المؤمن مش كده المؤمن حزين على الناس قلبه على الناس عشان كده قلنا ان ايضا في قصة الرجل في مؤمن آل ياسين مؤمن سورة ياسين لما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يعني ما زال ناصحا لهم حتى بعد ان قتلوه عارفين القصة ان رجل شكى للامير انه سرقت امواله وهو في الطريق الى الحج فقال له ان كان حزنك على مالك اشد من حزنك على ان هذا يحدث في بلاد المسلمين فما نصحت لله ورسوله يبقى لازم انا اتالم على انه بيحصل في بلاد المسلمين كده ابقى انا زعلان وحزين ان بي ان, بي إن في في مسلم يسرق في مسلم يكذب في مسلم يخون في مسلم ابقى انا حزين على ان المساجد في الفجر فيها صف ولا صف ونص ولا صفين فين فين الناس في صلاه الصبح ابقى انا حزين لما اعرف ان واحد الى اخره لو انا حزنت على هذه المعاصي وعلى معاصي الناس ساعتها ده بيشحذ عزمي ان مفيش معين على طاعة الله فانا انسي بالله وحده بيشحذ عزمي ان انا الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال ليتنا نرى اخواننا اولسنا اخوان قال لا اخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني عمل الواحد منهم بخمسين الشاهد قالوا منا او منهم قال منكم انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا لما ما تلاقيش على الخير اعوانا ما تقعدش يكون ده مبرر ليك للكسل ومبرر ليك للضلال ومبرر ليك للتواكل و- والانقطاع وإن بالعكس ده يبقى دافع ليك للأنس بالله إنك أنت تفوز بأجر الخمسين ثلاثة التوسل بالنعم للاستزادة من الكريم بالمنح والهبات الله عز وجل يحب أن يثنى عليه ويمدح اسمه المنان عشان كده اتعلمنا من سيدنا ابراهيم قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي هو يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين بعد ما اقدم النعم اللي عليه خلقني ويهديني ويطعمني ويسقيني ويشفيني وبعدين طمع أن يغفر الله له خطيئته لذلك توسل بنعم الله قل له يا رب أنت أعطيتني كذا وكذا وكذا ومنحتني كذا وكذا وكذا وعافيتني من كذا وكذا وكذا فأتوسل إليك أن تتم علي نعمة أنت ابتدأتها بلا سبب مني توسل بالنعم أربعة العلم يزيد وضوح الجادة وجلاءها فالعلم نور زي ما قلنا ان العلم نور فلا بد ان تتعلم كثير من الشباب كسول في موضوع طلب العلم لابد ان تفرد وقتا زي ما قلنا بقى في اللقاء الماضي انك انت لازم تجيب عندك يبقى في مكتبة المسلم ودي ممكن نوزع ورقة المرة الجاية فيها اقتراح بمكتبة المسلم وممكن محمد يجيب بره قدام المسجد مكتبة المسلم مكتبة المسلم ان انت يبقى عندك كتاب في التفسير تفسير ابن كثير وكتاب في الفقه فقه السنة وكتاب في العقيدة فتح المجيد او شرح الطحاوية وكتاب في السيرة مدرسة السيرة وكتاب في وهكذا في كل فروع الدين من كل حاجة كتاب يبقى عندك مثلا في السنة البخاري أو مسلم أو حتى رياض الصالحين يا أخي ويبقى ليك كل يوم مذاكرة احنا قلنا إن بيتك لازم يبقى فيه دين ما يبقاش البيت بس للأكل والشرب والنوم وإنما يبقى كل يوم قاعد ساعة مع أولادك بتقرأوا في الدين تقرأوا شوية قرآن جزء قرآن بلاش جزء عدة صفحات من المصحف وتقرأوا مع بعض حديث من رياض الصالحين تقرأوا مع بعض صفحة من تفسير ابن كثير صفحة السبت مثلا تفسير والحد فقه والاثنين عقيدة والثلاث سيرة والاربع كل يوم مادة تقرأ فيها مع أولادك اتعلم اتعلم العلم وافهم دين العلم نور خمسة اتصال الجادة بالمطلوب فإنك إذا رأيت المطلوب يشحذ, يشحذ الهمة وينيرها ببوارق المنة نعم يا أخي صلى على رسول صلى الله عليه وسلم اتصال الجادة بالمطلوب المفروض الإنسان دايما يبقى حاطط الهدف قدام عينيه يبقى شايفه الجادة الطريق اللي انت ساير ماشي عليه لازم تبقى شايف اخره اخره ايه ورايح فين لازم لانك انت لو مش شايف اخر المطلوب ده يدفع الى الكسل قالوا كده من استطال الطريق ضعف مشيه لكن لو انا دايما يحطوا قدام احيانا بيحطوا قدام ال يعني ال الهدف قدامه جزرة وهو ماشي عشان يلحق الجزرة والجزرة بتمشي قدامه فانت دايما وانت ماشي في الطريق قدامك هدف اللي هو رضا الله قول لي الجنة ماشي حط الجنة وإن كان رضا الله أعظم من الجنة وأفضل من الجنة حط الجنة قدامك تبقى شايف الجنة قدامك زي ما الصحابي قال كأن ايه راي عين شايف الجنة قدامه شايفها بعينه فهو شايف الجنة قدامه طول ما هو ماشي وشايف الجنة قدامه الجنة شغلاه ما يتعطلش يفضل على طول ماشي لكن لو مش شايف الجنة بيعمل وخلاص بيمل وينقطع ويكسل أما الذي رأى الجنة قدام عينيه وماشي وهي قدام عينيه وماشي وهي بين عينيه ابدا لا ينقطع ولا يفتر ليه لانه شايف ان الجنه تستاهل اكتر من كده الم ترى الى الرجل الذي طعن في ظهره فقفز الدم في وجهه فمسح بوجهه الدم وقال فزت ورب الكعبه فاز بايه بالجنه هو شايفها لو مش شايفها ما يقولش فزت كان يتألم لما يتضرب يطعم في ظهره كان يقول ايه اه كان يقول اي ستة وهي من اعجب الاسباب انقطاع الموانع بعد تخطي المحن فبعدما كانت قواطع تصير اعوانا لابن القيم ده الكلام ده الجديد بتاع النهارده ابن القيم بيقول من اعجب الاعوان المحن قال كده المحن قواطع فاذا تخطيتها استحالت اعوانا واضح ولا ترجم طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا في درس العصر لابد من فتنة اللي يفكر ان مفيش فتنة يبقى اعمى لازم قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون وقال سبحانه وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا لا بد من فتنة وكل واحد له فتنة على قده يبتلى المرء على قدر دينه ففي واحد فتنته النسوان واحد فتنته الفلوس واحد فتنته نفسه الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس واحد فتنته مراته واحد فتنته ولاده واحد فتنته شغله واحد فتنته عربيته واحد كل واحد له فتنة على قده على قده المشكلة الكبيرة قوي ان الفتنة دي لو عرف انها فتنة وعرف ازاي يتخطاها وأعين على تخطيها تخطاها اوعى تفكر ان الانسان اذا تخطى فتنة يبقى الموضوع انتهى لا تعرض الفتن على القلوب ايه كعرض الحصير ايه عودا عودا تاني وتالت ورابع بس كل فتنة تخطيها تعمل ايه تبقى معين ليك على الفتنة اللي بعدها ده معنى الكلام أن المحن قواطع فإذا تخطاها انقلبت أعوانا المحن دي قواطع بتقطعك عن ربنا الفتن دي موانع بتحول بينك وبين الوصول لربنا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة عقبة في عقبة محنة فتنة بينك وبين ربنا نفسك الأمارة بالسوء تعرف ان بعض الناس فتنته النوم اصحى بقى فتنته انه بيحب انه كثير انه بيعشق انه بعض الناس هوايته الكسل فتنته الكسل كسلان بعض الناس فتنته البطء الى اخره الشاهد ايه ان الفتنه دي اذا انت ربنا عرفك اياها عرفت الفتنه ايه وعرفت ان دي فتنة وعرفت كيفية المخرج منها وأعانك الله على الخروج منها وتخطيتها ساعتها الفتنة دي والمحنة دي تبقى عونا لك على المحنة اللي بعدها لأن المحن ما بتخلصش لحد ما تموت أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة ويعجل لي بذلك ويكتب لنا ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ويرفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشيا يبقى من عوامل شحذ الهمة انقطاع الموانع أصل الإنسان بيقول إيه أحد العلماء جاهدت شهوتي عشرين سنة حتى صارت شهوتي المجاهدة جاهدت شهوتي عشرين سنة حتى صارت شهوتي المجاهدة يعني هو فضل يجاهد عشرين سنة لحد ما بقت المجاهدة بالنسبة له مزاج فعشان كده بنقول انقطاع الموانع ان بعد تخطي المحن مرة واثنين وثلاثة وخمسة وخمستاشر وخمسين بعد كده هتبقى تخطيها آه سهل عنده خلاص عادي عادي بقى, بقى عنده خبرة في تخطي هذه الموانع وكثرة الموانع اللي تخطاها لما بقت جنود له أعوان له عدت سبعة من عوامل شحذ العزم اليقين بالوصول كان لينا درس زمان اسمه أشواق راقية وذكرنا من الأشواق الراقية دي الشوق لدخول الجنة ليحصل الأمان على المآل دايما المؤمن خايف لا تأمن نفسك لا تأمن أنك ستدخل الجنة قال سبحانه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الإنسان مش آمن سيدنا عمر يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت سيدنا عثمان بن عفان يقول لو أني بين الجنة والنار لأحببت أن يقال لي كنت ترابا قبل أن أعلم إلى أيتهما سأصير إلى آخره سيدنا عمر يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي سيدنا أبو بكر الصديق يقول ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن أقوالهم تنم عن خوف عجيب لذلك الإنسان ما يحصلوش يقين وكنا تكلمنا في واعبد ربك حتى يأتيك اليقين العلماء قالوا اليقين الموت وبعد ال لما اتكلمنا في ال في الآية مع بعضنا قلنا إيه إن كثرة العبادة تجلب اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى السببية مش حتى الغاية واعبد ربك لكي يأتيك اليقين أكثر من العبادة كي تحصل على اليقين اليقين يشحذ العزم فعشان كده شحذ العزم أو شدة العزم مضاء العزم لكي تصل إلى اليقين انك انت اشحذ عزمك زود عزمك كتر شغلك كتر عبادتك كتر طاعاتك كتر قربك وطلب قربك عشان يحصل لك يقين فإذا فعلت ذلك كان ذلك شحذا لعزمك السبع أسباب تاني لشحذ العزم تسن عزمك تح... تحد شفرة عزمك واحد التشمير وحث السير للحاق بركب الصالحين اثنين وحشة التفرد تشحذ العزم عزم الهمة للأنس بالله ثلاثة التوسل بالنعم للاستزادة من منح وهبات الكريم سبحانه وتعالى أربعة العلم يزيد وضوح الجادة وجلاءها فالعلم نور خمسة اتصال الجادة بالمطلوب فإنك إذا رأيت المطلوب يشحذ الهمة وينيرها يشحذ الهمة وينيرها ببوارق المنن ستة انقطاع الموانع بعد تخطي المحن فبعدما كانت موانع تصير أعوانا سبعة اليقين بالوصول بنقول ايه الدرجة الثانية استنارة ضياء الطريق بشحذ العزم اثنين واستجماع قوى الاستقامة بصدق العزم استجماع قوى الاستقامة أيها الإخوة الله جل جلاله أمرنا بالاستقامة قال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ف فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وقال لسيدنا موسى بعدما دعا قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون حين تطلب شيئا استقم لكي يستجاب لك هذه الاستقامة ليست سهلة وإن كنا في رمضان طلعنا شوية تصنيفات كده منها تيسيرات الملك للضعفاء والمساكين مش حضرتوا معانا درس العيد ولا ما حضرتوش سمعتوا التيسيرات دي طبعا كم منها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم كل ده للذين قالوا ربنا الله ثم استقام حاجة بسيطة وعليها وعود عظيمة جدا ان دي من اسمها تيسيرات الملك للضعفاء والمساكين لكن عشان تستقيم محتاج تستجمع قوى قوى عزمك عشان تستقيم مش سهلة ولا بسيطة انك تستقيم احنا بنقول ان الاستقامة ممكنة ولكن مش سهلة تحتاج الى استجماع قوى العزم طيب ايه هي الاستقامه ما هي الاستقامه الاستقامه روح تحيا بها الاحوال كما تربو عليها الاعمال وهي برزخ بين وهاد التلون ورواب الثبات طب صلي على سيدنا النبي واذا كانت مش عجباني الصلاة على النبي دي يبقى من حقي ما اديش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احنا قلنا ان في العيد برضو ان مشروعنا الكبير ان باذن الله تعالى كتاب منازل السائرين هنمسك المنزله وبدل ما هو الكلام في المنزله صوفي هنخلي الكلام سلفي هنسلفنه ف لما ترجع لمنزله الاستقامه عند الهروي هتلاقي كلام غير ده بس الكلام ده متسلفن آه بنقول فيه ايه في قول هو هو الهروي نفسه قال ايه منزله الباب الاستقامه باب الاستقامه فاستقيموا اليه احنا حطينا الايه كلها قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين قوله إليه الهروي بيقول إشارة إلى التفريد قلنا إشارة إلى التوحيد فاستقيموا إليه إشارة إلى التوحيد إن إليه لربنا بس الاستقامة روح تحيا بها الأحوال كما تربو عليها الأعمال هو بيقول وهي برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع احنا قلنا وهي برزخ بين وهاد التلون ورواب الثبات والعز بالله شوية تغيير كلام شرعي صحيح وفي نفس الوقت يعبر عن المطلب في التربيه ده المقصد من ال من ال من المنازل دي تربيه انك انت تبقى ماشي لربنا احنا قلنا ايه ان آه لازم تبقى شايف قلنا اهي اتصال الجاده بالمطلوب لازم تبقى شايف اول اول الطريق واخره تبقى عارف اول الطريق واخره تبقى شايف اخر الطريق زي ما انت شايف اوله عشان تمشي لكن لو ما انت شايف اخر الطريق عمرك ما هتوصل ولا تعرف لذلك منازل السائرين دي معناها كده ان ادي منزلة اتنين تلاتة اربعة مئة منزلة ساعتها تعرف امتى توصل لرضا ربنا تبقى العبد الرباني الاستقامة روح احنا قلنا ايه يا جماعة قبل كده في تهديف الحياة ان لازم يبقى ليك هدف وقلنا ان معنى ان ليك هدف شرط له ثلاث شروط معنى ان ليك هدف له ايه ثلاث شروط ان تظهر روح الهدف في كل الاعمال فبنقول ايه لما يبقى عندك هدف شرط الت... نمرة واحد التركيز في الهدف اثنين ان تظهر روح الهدف في جميع الاعمال ثلاثة الا يوجد في الطريق ما يقطع عن الهدف ثلاث شروط ونكمل اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل